السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له هاديا مرشدا وصلاة وسلاما على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات من رب العالمين إلى يوم الدين ثم أما بعد فيا جماعة لو إن احنا جبنا نملة نملة وحطناها تحت عدسة مكبرة بتكبر الحاجة مئة ألف مرة تخيل ولو بصيت على النملة ديت من العدسة المكبرة هتعتقد ان هي وحش ضخم جدا وهتخاف منها وهتترعب منها اهو ده اللي احنا عملناه مع الدنيا اللي الرسول عليه الصلاة والسلام وصفها انها احقر من جناح البعوضة جبنا جناح البعوضة وحطناه تحت عدسة مكبرة كبرتها 100 مليون مرة فاصبح الدنيا في تصورنا وفي قلوبنا لها مقام اعلى بكتير جدا جدا جدا من المقام اللي ربنا سبحانه وتعالى امرنا ان احنا نعتبر فيه الدنيا هي بالظبط هو نفس المثل يا جماعة يعني الواحد كان في المقابر من يومين اه وقت الظهر وكان في جنازة كان الحر مخلي الواحد واقف في الظل والله يعني الواحد كان بيفكر ازاي هقدر امشي في الحر ازاي هقدر امشي في هذا الحر الشديد واحنا ماشيين في الجنازة بص للناس يا رب الناس دي مش م... مش معتقدين انهم رايحين يدفنوا واحد تحت التراب يا رب الناس دي ما بتفكرش في المصير اللي هي هتقول اليه طول لغاية ما الميت اتدفن ولغاية ما الناس مشت والواحد قاعد يفكر احنا عاقلين ولا مش عاقلين يا جماعة الناس ليه وهي حتى واقفة في الجنازة مفيش اي حد بيفكر في الموت ولا اي حد بيعتبر بالموت رغم ان احنا قدامنا مراحل كتير الله اعلم هنعمل فيها ايه قدامنا الموت وقدامنا القبر وقدامنا القيامة وقدامنا ربنا ينجينا من النار قدامنا الموت احنا اتكلمنا عن الموت وما اتكلمناش عن حاجة اخطر الف مرة من الموت اللحظة اللي بعد قبض الروح الخمس ثواني اللي بعد قبض روحك الثواني اللي انت هتعرف فيها انت مصيرك ايه انت من اهل الجنة ولا من اهل النار الثواني اللي انت بتنتظر فيها ان مصيرك هيتحدد فيها الثواني دي يا جماعة انت عملت حسابها ولا ما عملتش حسابها انا مش عايز اعيش في التجربة دي عشان كده الله سبحانه وتعالى يقول في سورة فصلت ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا ده مش ساعة الموت ده قبل الموت تتنزل مش تنزل ملايكة ورا ملايكة ورا ملايكة افواج ورا افواج ورا افواج طب ليه يا رب ما كانت الملايكة مع بعضها وخلاص لا اصل كل فوج نازل ببشرة غير التاني الفوج ده نازل يبشرك انك من اهل الجنة والفوج ده نازل يبشرك برضوان الله والفوج ده نازل يبشرك انك انت في الفردوس الاعلى مع الرسول عليه الصلاة والسلام والفوج ده نازل يبشرك بمغفرة الذنوب والفوج ده نازل يبشرك بالوقاية من عذاب القبر افواج ورا لا وملك الموت لما يقبض روحك ملائكة الرحمة ما تسيبش روحك في ايده ثانية واحدة تاخد روحك في حنوط من حنوط الجنة تطلع بيك السماء كل ما سما تطلع بيك اليها الملائكة تفتح لك الباب بتاعها والسماء التانية تتفتح لك والتالتة تتفتح لك والرابعة تتفتح لك والخمسة تتفتح لك سبحان ربي ده احتفال ملائكي مهيب بان روحك المؤمنة بتصعد الى الله سبحانه وتعالى وبتلقى ربها سبحانه وتعالى ده ولا ده يا جماعة ملك الموت لما جه يدخل على الملك حسين ما استأذنش من الحرس اللي حواليه ولما هيجي يدخل عليك مش هيراعي نظرة الرعب والهلع اللي على وشك ولا هيراعي نظرات الحسرة على وش اللي واقفين حواليك ولا هيحزن عليك انك انت شاب وروحك بتقبض وانت لسه صغير ملك الموت يا جماعة انتوا حد منكم قبل كده دخل امتحان وما جاوبش فيه وساعة تسليم الورقة ساعة اخر دقيقة لما خلاص الوقت خلص والمراقب بيشد منك الورقة وانت عارف ان اجابتك ما, ما تكفيش انك تنجح بتسلم الورقة كأنك بتسلم روحك اهو ده ساعتها ورقتك بتتسلم في اللحظة دي خلاص اعمالك بتتقفل وبتتسلم في اللحظة دي تخيل انت ساعتها عارف ايه اللي في ورقتك وعارف الورقة دي يرجى منها النجاح ولا لا يرجى منها النجاح موقفك هيبقى ساعتها ايه ده ده الموت ده لسه ما دخلناش في القبر وما ادراك ما القبر وما ادراك ما عذاب القبر وما ادراك ما نعيم القبر عذاب القبر شوف الحديث بتاع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري حديث سمرة بن جندب الذي قال فيه سمرة بن جندب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما صلى الفجر التفت الى الصحابة او كثيرا ما صلى الفجر فيلتفت الى الصحابة ويقول هل رأى منكم اليوم احد رؤية انا لو سألتكم السؤال دلوقتي في واحد منكم شاف رؤية بليلة امبارح يا جماعة الرسول عليه السلام بيطمن علاقتك بالله بقى شكلها ايه اتصال قلبك بالله بقى شكله ايه بقيت انسان رباني وربنا بيعاملك بالرؤى والصالحة ولا لسه هل رأى منكم اليوم احد رؤية فصيلة الدم AB موجب يا جماعة ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا فصيلة الدم AB موجب فالله سبحانه وتعالى بيعاملك بالرؤى الصالحة ولا لسه الرأى منكم اليوم احد رؤيا ثم مرة التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الصحابة وقال لهم انه قد اتاني الليلة اتيان فقال لي انطلق فانطلقت معهما فذهب بي فاذا برجل مضطجع رجل نايم واذا برجل قائم عند رأسه ومعه صخرة يهوي بها على رأسه فيسلغ رأسه يعني يجيب رأسه دي حتت يخليها فرافيت يشقها يشق رأسه فتتدهده الصخرة الصخرة الصخرة تتدحرج يروح يجيب الصخرة يكون رأسه التئم التاني فيسلغ بها رأسه فقال رسول الله ما هذا سبحان الله فقال له انطلق انطلق فانطلقت فاذا برجل مضطجع لقفاه رجل نايم على قفاه واذا برجل معه كلوب من حديد يشرشر شدقه الى قفاه يقوم جاي قاصص من بقه لغاية قفاه ثم يشرشر من منخاره الى قفاه ثم يشرشر من عينه الى قفاه ده نص الوش الاولاني ثم يلتفت الى النصف الثاني من الوجه فيشرشر من الفم الى الى الى قفاه ومن المنخر الى قفاه ومن العين الى قفاه حتى يلتئم النصف الاول فيعود ثم يعود ثم يعود فقال رسول الله سبحان الله ما هذان فقال لي انطلق انطلق فانطلقت فاذا انا بتنور واذا باصوات لغط وصراخ اصوات جاية من جوه اصوات لغط جاية من جاية من جوه واذا بنار من اسفل التنور كلما هاجت فيه رجال ونساء عراة صاحوا كلما هاجت حتى يكادوا ان يخرجوا منها ثم ترجع النار مرة اخرى فقلت ما هؤلاء فقالوا لي انطلق انطلق انتوا عارفين دول مين يا جماعة انتوا عارفين في رواية اخرى للبخاري لنفس الحديث قال ايه فانهم يعذبون هكذا الى يوم القيامة يعني ده عذاب قبر يعني دي حاجات بتحصل في عذاب القبر باستمرار من لحظة الدفن الى قيام الساعة لا يا رسول الله الراجل الاولاني اللي بياخد بالصخرة على دماغه كان يرفض ان يأخذ القرآن لما كان يتعرض عليه القرآن لما كان يتقال لها ربنا قال على الحجاب كذا وكذا كانت ما تسمعش لما كان يعرض عليه دين ربنا والالتزام ما كانش يسمع وينام عن الصلاة المكتوبة طب والراجل اللي بيشرشر شدقه ده كان بيعمل ايه كان يكذب الكذبة فتبلغ الافاق اللي بيطلعوا اشاعات على اصحابهم واللي بتطلع اشاعات على صاحبتها والكذبه تبلغ الافاق وخلاص وطلعت عليها طب امال الباقين اللي هم في الفرن دول والعياذ بالله هؤلاء هم الزنا والزواني يا ايه اللي يستاهل يا جماعه ايه اللي يستاهل ابرق يبقى تابوت من جمر يتفل عليك ايه اللي يستاهل ايه الشهوة اللي تستاهل انك تدوق الرعب ده ده والله يا جماعة مش العذاب الرعب نفسه الانتظار نفسه ايه اللي يستاهل يا جماعة ايه اللي يستاهل في هذه المواقف لمثل هذا فليعمل العاملون لمثل هذه الاهوال فليجتهد المجتهدون لمثل هذه الاهوال فليقم الليل القائمون لمثل هذا القبر لمثل هذا القبر فليتب التائبون لمثل هذا فليصم الصائمون وليتصدق المتصدقون عايزين نفوق يا جماعة انا عايزك تفوق فوق انت الوقت فوق الارض شوية وتبقى تحت التراب انت الوقت ساكن في بيت واسع شوية وهتبقى في قبر ضيق انت الوقت شكلك جميل ورايح جاي شكلك جميل في المروح والمجي شوية وجسمك كله هيتنفخ وهينفجر والدود هيجري في لحمك وهيجري في بطنك وهيجري في كبدك وهيجري في قلبك وهيجري في مخك وهيجري في عينيك وودانك ومش هيسيب حتة فيك عايزين نفوق يا جماعة عايزين نفوق احنا الوقت فوق الارض طب شوية هنبقى فين تحت الارض احنا عايزين نقول ان الحديث ده بيقول لنا ان تحت رجلنا الوقت في احداث رهيبة بتحصل الاحزان اللي تحت الارض اعظم مليون مرة من الاحزان اللي فوق الارض والافراح اللي تحت الارض اعظم مليون مرة من الافراح اللي فوق الارض والاعداد اللي تحت الارض من عشر تلاف سنة المنصورة موجودة والاجيال بتدفن فيها جيل ورا جيل الحتة دي كان ممكن من الف سنة مقابر وحتة المشاهد اللي الشباب بيقفوا عليها الساعة واحدة بالليل يشربوا حشيش ومعرفش يعملوا ايه لعلها كانت من 3000 سنة مقابر والحل الوقت ايه انك انت واقف بتعصي ربنا وتحت رجليك كل الاحداث دي بتحصل تحت رجليك تحت رجليك طب ده الاحسن ولا اللي هيدخل القبر فتضمه الارض ضمة الام اللي بنرجع لها ده مين ده ده اللي رجع بخمس فروض كان بيصليهم في اليوم ده اللي رجع بدروس كان بيحضر ده اللي رجع بقرآن كان بيحفظه ده اللي رجع بعينين كان بيغضها ده اللي رجع بقرآن كان بيتلوه اناء الليل واطراف النهار ده اللي رجع بحب وخشية وتقوى لله سبحانه وتعالى هو ده اللي الارض هتضمه قال له وبعد القبر هنعدي الى القيامة يوم القيامة وما ادراك ما يوم العباد كفايه لحظه القيامه بس كفايه لحظه وانت لسه قايم من القيامه وفوقك اطنان تراب وانت بتفوق وانت لسه في الارض هتشيل الاطنان دي امتى وهتطلع امتى والفزع في الظلام اللي انت هتطلع عليه لحظه القيامه العاصي لله كل الناس هتتبرأ منه ابليس هيتبرأ منه وقال الشيطان لما قضي الامر ان الش... ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي ما عادش ينفع اعمل لكم حاجه ولا انتوا تقدروا تعملوا لي حاجه خلاص اني كفرت بما اشركتموني من قبل ان الظالمين لهم عذاب اليم الشيطان هيتبرى منك ده انت اصحابك في الشلة واللي كان بيغويك واللي كان بيوزك واللي كان بيجرأك على المعصية واللي كانت بتجرأك على المعصية هيتبروا منكم استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب وقال الذين اتبعوا لو ان لنا قرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم والعياذ بالله الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين نفسك هتتبرأ منك ايديك ورجليك ايديك و... حتى اذا جاءوها شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم ده اعضاء جسمك انت بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا ده انت اللي هتتعذبي ده انت اللي هتبدلي كلما نضجت في النار جلود اخرى ده انت اللي هتتشوي وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مرة واليه ترجعون وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون سبحان الله وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم فاصبحتم من الخاسرين فان يصبروا فالنار مثوى لهم وان يستعتبوا فما هم من المعتبين ايه اللي يستاهل يا جماعة ايه اللي يستاهل الانسان يتعرض لمثل هذه العذابات كل الناس تتبرأ منك الشيطان يتبرأ نفسك تتبرأ منك وتفضل لوحدك العاصي لله ده لوحده عند الموت ولوحده في القبر ولوحده في القيامة ولوحده في النار والعياذ بالله لوحدك عند الموت اصحابك مهما كانوا بيحبوك مش هيدفنوك ريحتك هتقلب الشوارع اللي حواليك كلها طب وبعد كده الشاب اللي الله يرحمه مات اصحابه طلعوا تاني يوم رحلة تاني يوم تاني يوم لوحدك هتفضل ولو ما كانوش طلعوا الرحلة ولو كانوا وقفوا على قبره وقعدوا على قبره اسبوع كامل كان فضل لوحده برضه بعد كده طب وبعد كده تلاقي نفسك وسط ملائكة العذاب لوحدك لو انت عاصي ملائكة عذاب ايه ده انا مسلم انتوا ب... انت بتقول ايه ملائكة عذاب هو قاتل الماء كان مسلم ولا كافر مسلم كان مسلم واحد بالله سبحانه وتعالى كان مسلم ولكن من بني اسرائيل قاتل الماء ونزلت ملائكة العذاب تختصم مع ملائكة الرحمة بتقول احنا اللي نقبضه يبقى المسلم حتى لو عاصي لله ممكن ملائكة العذاب هي اللي تقبضه بعد كده في النار روي انه يغلق على اهل النار توابيت من جمر حتى يظن كل واحد منهم انه لا احد يعذب في النار الا هو والعياذ بالله عشان يبقى في عذاب الوحده كمان طب وبعد ال وبعد ال وبعد القيامه لا بعد القيامه استنى ده في ناس اصلا بتمتع في القيامه ده في ناس من وهي طالعه من يوم القيامه اصلا طالعه من التراب وتتلقاهم الملائكه مش وتلقاهم تتلقاهم ملك من هنا وملك من هنا وملك من هنا وملك من هنا وفوق ملائكة من هنا عشان الملائكة تطمنك بانوار الملائكة في ظلمات المحشر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يعدي الموضوع من يوم القيامة يجي موضوع النار شوفوا ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه لاهل النار قال اخسأوا فيها ولا تكلمون ولا تكلمون اكبر عذاب بيتعرض له اهل النار انهم محرومين من كلمة يا رب انهم ما ينفعش يقولوا كلمة يا رب ما ينفعش ينطقوها ما يقدروش يقولوا كلمة يا رب الكلمة اللي احنا قدامنا ان احنا نقولها ليل نهار يا جماعة حد منكم يتصور كده انه هيتحرم منها خمس دقايق بس يحس ان هو ما يقدرش يعيش اعيش ازاي من غير كلمة يا رب اهم من غير كلمة يا رب عشان كده اي انسان وهو بيتعذب اقصى امنية ليه ان العذاب يترفع من عليه اهل النار وهم بيتعذبوا امنيتهم ان هم يقضى عليهم يا مالك ليقضي علينا يا رب ليه يأسين اذا كان كلمة يا رب مش معانا اذا كان الكلمة نفسها ما نقدرش ننطق بيها خلاص اليأس التام اليأس التام كل المراحل ده يا جماعة ما تفوقناش من غفلتنا كل المراحل دي ما تخليناش نفت... نفكر بمنطقية وبعقل ايه اللي يستاهل ايه اللي يستاهل يعني الدنيا لسه شغلانة والله بيناديك اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد لسه مشغول بالدنيا والله يناديك وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور لسه مفتون بالشهوات والله يناديك ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا السمع انا هتسأل عن السمع طب يا رب انت قلت السمع في الاول ليه ده السمع ده غصب عني ده انا ممكن اركب تاكسي يكون مشغل اغاني غصب عني ممكن معدي في الشارع اسمع واحد بيغتاب واحد غصب عني اذا كان العضو اللي انت بتسمع بيه غصب عنك هو اول عضو جه امال بقى الاعضاء هتتسال فيها ايه كل شريط سمعته هتتسال عنه كل نظره نظرتها هتتسال عنها كل شهوه حرام جت في قلبك وساعتي اليها هتتسال عنها كل كلمه قلتها او قلتها على حد من زملائنا واصحابنا هنتسال عنها كل حاجه عملناها هنتسال عنها يا جماعه ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولة لسه مفتون بالدنيا والله يناديك هل اتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام الا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع لسه مفتونين بالدنيا والله ينادينا ويقول سبحانه وتعالى فاذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه يفر المرء من اخيه ده انت لو سافرت بلد غريبة وكلها غرباء وما تعرفش فيها حد وفجأة وكمان في اهوال في هذه البلد ومشاكل في هذه البلد وفجأة قابلت اخوك وقابلت ابوك وقابلت امك هتعمل ايه ده انت هتجري تاخدهم بالحض ده انت ما صدقت تلاقي حد تعرفه تخيل الاهوال اللي تخليك تتبرى من اخوك وامك وابوك تخيل يوم يفر, يفر يعني حتى مش يهرب يفر الفرار سبحان ربي لا زلت مفتون بالدنيا والله يناديك يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسول وقالوا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل ربنا اتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا لا زلت مفتون بالدنيا والله يناديك يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد هل من مزيد هل من مزيد اعمل يا اخي الكريم اعمل يا اختي الكريم عايزين نعمل يا جماعة عايزين نعمل قبل ان نصرخ يا ليتني قدمت لحياتي عايزين نعلم نعمل قبل ان نصرخ يا حسرة على ما فرطت في جنب الله عايزين نعمل قبل ان نصرخ يا ليتني لم اوت كتابية ولم ادري ما حسابية عايزين نعمل قبل ان نصرخ كل هذا الصراخ في ارض المحشر عايزين نعمل من الان قبل ان نصرخ يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا درس الليلة باذن الله سبحانه وتعالى دراسة جدوى دراسة جدوى لايه دراسة جدوى لحياتنا دراسة جدوى لحياة بعضنا ليها بلا معنى وبلا هدف دراسة جدوى لحياة المعصية دراسة جدوى الحياة لها معنى دراسة جدوى للحياة اللي كثير جدا مننا بيعيشوها يا جماعة احنا صح ولا غلط يا جماعة احنا حسبنا صح ولا غلط للأسف الشديد هنكتشف لما نيجي نحسبها مع بعض ان كتير جدا مننا حسبنا غلط انا بكلم مين الليلة انا بكلم اللي التزم بقاله سنة واللي التزم بقاله شهر واللي التزم بقاله اسبوع واللي اول مرة معانا واللي ما جاش خالص ولا ده ويجي الوقت واحنا اللي هنخرج له ان شاء الله انا بكلم مين بكلم كل الشباب من اول الشاب اللي شال كرف تلت شعره اليمين وتلت شعره الشمال وساب تلت في النص موقفه بجل لغاية الشاب اللي جه والتحى بس لسه قلبه مليان شهوات ولسه قلبه مليان حب دنيا بكلم اللي بيسمع شريط الوقت في العربية شريط دين هو لسه شايل شريط المغني اللي هو بيحبه وزعلان جدا اصل الشريط الجديد بتاع المغني لسه ما نزلش وكان بيسمع الشريط القديم وبكلم اللي مرضاش يسمع شرايط دينيه اصلا ويقول لك لا يا عم انا ما اسمعش الشريط ديني يقلب لي دماغي يا اخي ده انت دماغك مقلوبه وعايزه تتعدل بشريط يذكرك بالله بكلم اللي كل يوم يقول لك بكره يا عم هتلتزم امتى بكره هتتوب امتى بكره هتنشط امتى بكره هتقوم الليل امتى بكره بكلم اللي كانوا من يومين بيتفرجوا على حفله بتاعه دبي والشباب واقفين قدام المغني اللي قاعد يرقص على المسرح قد يوم القيامه كده ربنا يعافينا يا رب وكل ما يعمل اي حركة يصرخوا كأنه عمرهم ما شافوا شياطين انس قبل كده بكلم اللي جه ولكن لسه المحمول بتاعه ولسه ال hard disk بتاعه ما اتنضفش وتيجي تقول له ليه يا ابني يقول لك اصل انا اصل انا بس مكسل هو مش مكسل ولا حاجه ده هو سايب باب موارب بينه وبين المعصيه عشان لو حب يرجع يرجع بكلم اللي جت ولما حواليها قبه لا اله الا الله تعرفوا منها بتحضر دروس دين ومع ذلك لسه مش قادره تضحي ربنا باقل شيء انها تغير شكلها من بره مش تغير قلبها من جوه بكلم اللي اتحمست مرة في درس من الدروس وقامت لابسه نقاب نقاب وهي لسه بتكلم ده وده وده ومشوهه صورة الدين في كل حتة بكلم اللي جه والتحى في هذا الدرس او التحى في اي درس اخر وتقدم في الالتزام ولكن كل ما يركب ميكروباص او تاكسي ويسمع اغاني زمان يجي في قلبه ايام زمان كل ما يمشي في الشارع ويشوف شلة مختلطة ماشية زي ايام زمان يجي في قلبه ايام زمان وقلبه يدق بكلم اللي قاعد في المسجد الاول الوقت وفي جيبه علبة سجاير واللي قاعد في المسجد الوقت لا في جيبه علبة سجاير ولا في جيبه مصحف وبكلم اللي قاعد الوقت معانا وفي جيبه مصحف ولكن لما بيجي يقرب يقرب عينيه وقلبه لسه مع الدنيا اللي بره بكلمكم يا شباب بكلمكم بديكم رسالة الليلة ايه اللي يستاهل ايه اللي يستاهل اللي بيبص لدي ودي وهي ماشية ايه اللي يستاهل عينك تتشوف في جهنم اللي بتحط مكياج على وشها قبل ما تخرج كل مرة ايه اللي يستاهل وشك يتشوف في جهنم اللي في جيبه حاطط 10 جنيه تمن اخر شريط نزل ينزل يشتريه ولا 7 جنيه ونص تمن علبة سيجارة اجنبي ينزل يشتريها الكفن ملوش جيوب مش هتحط في جيب علبة سجاير لما تتوتر والملاكين بيسألوك زي ما كنت في الدنيا تطلع سيجارة لما تتوتر تطلع سيجارة برضه في القبر ولا تحط في جيب تاني شريط اغاني تسمعه ولا تحط في جيب محمول فلان ولا فلانة يرنولك على وانت جوه القبر يسلوك جوه مفيش الكلام ده الكفن ملوش جيوب بكلمكم كلكم يا جماعة كل واحد مننا لازم ياخد قرار كل واحد مننا جديد قديم لازم ياخد قرار قرار يتعلق بمصيره مش يتعلق بوظيفة ولا بشهادة ولا بمادتين نجح فيهم ولا ما نجحش فيهم يتعلق بمصيرك انت عايز تدخل الجنة ولا تدخل جهنم انت عايز تسبح في انهار الجنة ولا تتشوي في احواض الحميم انت عايز تكرم في الذهاب الى الجنة ولا تسحب على وجهك الى جهنم والعياذ بالله انت عايز ايه عايزين ايه يا جماعة فالليلة دراسة جدوى هنعقدها من خلال ايتين من كتاب الله سبحانه وتعالى ايتين ربنا سبحانه وتعالى قال فيهم عايزك يعني تغمض عينك كده وتسمع بقلبك وتعيش معايا بقلبك وتنسى اي حاجة شغلك بره هذا المكان شوف قول الله سبحانه وتعالى قال تعالى للذين احسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلة اولئك اصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما اغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا مكانكم انتم وشركاءكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم ايانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم عايزين نعيش مع هذه الايات الليله يا جماعه عايزين نعيش مع قول الله للذين احسنوا الحسنى الذين احسنوا في يا رب يعني قول لنا يا رب احسنه في ايه واحنا نحسن احنا عايزين نحسن في دينك خد بالك ان الله لما خلقك خلقك في احسن خلق فلازم لما تعبده تعبده احسن عبادة احسنه في ايه يا رب احسنه في كل حاجة احسنه في اليقين سمعت قول عثمان بن عفان والله لو تهتكت الحجب ورأيت الجنة ورأيت النار ورأيت ربي ما زدت يقينا كم واحد في المسجد عنده هذا الايمان ولا واحد كم واحد في المسجد عنده قريب من هذا الايمان ولا واحد كم واحد في المسجد بيجتهد عشان يصل الى هذا الايمان عايزين نعرف يا جماعة انهم بيتعدوا على الصوابع احسنوا مش بس في العقيدة احسنوا في العبادة مش رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه بيقول ان في الصلاة لشغلة ان في الركوع لشغلة ان في السجود لشغلة ان في التحيات لشغلة ان في اذكار بعد الصلاة لشغل وفي الصلاة السنة القبلية والبعدها لشغل وفي ترديد ورا الاذان لشغل انت قلبك منشغل بالله عن اي حاجة وانت بتصلي واحنا بنصلي المغرب الليلة كان قلبك منشغل بالله عن اي حاجة واحنا هنصلي العشاء بعد شوية باذن الله قلبك هيبقى منشغل عن اي حاجة ان في الصلاة دي لشغلة انت الشغل بتاعك في الذكر شكله ايه الشغل بتاعك في قيام الليل شكله ايه الشغل بتاعتك في طاعة الله شكلها ايه الاحسان في العبادات والاحسان في المعاملات معاملاتك مع الخلق شكلها ايه الاحسان يا جماعة ده الرسول عليه السلام بيقول الايمان بضع وسبعون شعبة ياه يعني كأنه طريق فيه 75 حارة او شجرة لها 75 فرع انت عندك كم فرع ايه شجرة الايمان في قلبك فرعت كم فرع لغاية دلوقتي انت عملت ايه ايه شعب الايمان اللي اتحققت في حياتك ايه شعب الايمان اللي انت دخلتها في حياتك مش ربنا سبحانه وتعالى بيقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا سبلنا سبل كتير الى الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى ما يرضوهوش حاجة واحدة ابدا يا جماعة الله لو كان ما يرضوهوش الا القيام كان اللي شغال طول النهار ما يعرفش يرضي ربنا لو كان ما يرضوهوش غير الصيام كان الضعيف ما يعرفش يرضي ربنا لو كان ما يرضوهوش غير الصدقة كان الفقير ما يعرفش يرضي ربنا فربنا فتح لنا ابواب كتير انت كم باب منهم دخلتهم يعني في ناس في الدرس الوقتي بيلاقي قلبه في صنائع المعروف وفي واحد في الدرس الوقتي بيلاقي قلبه في قيام الليل وفي واحد في الدرس الوقتي بيلاقي قلبه في الصدقة انت بتلاقي قلبك في ايه قلبك بتلاقيه في ايه اتخذت سبيل الى الله ولا لا فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا انت ليك سبيل اتخذته الى الله ايه الطريق اللي انت بتصل منه الى الله سبحانه وتعالى للذين احسنوا في كل شيء في كل شيء الذين احسنوا لهم ايه يا رب الحسنى الحسنى في ايه يا رب في كل شيء برضه ربنا ما قالش الحسنى في الدنيا الحسنى ساعة الموت الحسنى في القبر الحسنى لحظة البعث الحسنى يوم القيامة وساعة العرض على الله وساعة العبور على الصراط وساعة وزن الاعمال الحسنى ساعة دخول الجنة الحسنى في كل شيء يا جماعة الذين احسنوا لهم الحسنى في كل شيء وزيادة يا سلام يا رب على معاملتك الكريمة يا رب وزيادة وزيادة ايوه يا اخي ده انت ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان من صلى على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى لله اثنتي عشرة ركعة من دون الفريضة في يوم بنى الله له بيتا في الجنة قصر في الجنة ب 12 ركعة نفل ال 12 ركعة دول تصليهم في قد ايه في نص ساعة نص ساعة بالظبط تخيل انت لو اشتغلت النص ساعة دي overtime في اي شغلانة من شغلانات الدنيا هتاخد ايه 10 جنيه او 20 جنيه انما لو اشتغلتها عند ربنا سبحانه وتعالى شوف ربنا يديك ايه قصر من قصور الجنة معاملة كريمة اذا اردت ان تعرف مالك عند الله فانظر ما لله عندك عايز تعرف انت يوم تقابل ربنا ربنا يديك ايه شوف ربنا سبحانه وتعالى ليه في حياتك ايه ليه في وقتك ايه ليه في جهدك ايه ليه في تفكيرك ايه ليه في مالك ايه ليه النهاردة عملت ايه عشان ربنا وعملت ايه عشان الدنيا النهاردة معظم شغلك كان عند مين وبكرة ليه في طموحاتك واهدافك في الحياة ايه عايز تعرف ايه اللي ليك عند الله شوف ايه اللي لله في حياتك شوف الرسول عليه الصلاة والسلام يقول روي عنه في مسند الامام احمد حينما يدخل اهل الجنة الجنة ويدخل اهل النار النار ينادي منادي يا اهل الجنة ان لكم موعد عند الله يريد ان ينجز- ينجزكموه في موعد عند الله ربنا يريد ان ينجز وعده معاكم فيقول يا رب الم تبيض وجوهنا الم تثقل موازيننا الم الم تنجينا من احوال القيامة يا رب ده احنا يوم القيامة ده مجرد انك عدتنا منه ده احنا نفضل ساجدين ليك يعني الى ما شاء الله يا رب ده انت مجرد انك انت زحزحتنا عن النار بعد الذنوب اللي كنا بنعملها والشهوات اللي كانت في قلوبنا ده احنا نفضل ساجدين لك في الجنة شكر يا رب الم تبيض وجوهنا الم تدخلنا الجنة الم تنجنا من النار فيكشف لهم الحجاب فيرون الله فما من شيء احب الى اهل الجنة ولا اقر لاعينهم من رؤية الله سبحانه وتعالى اهي ديت على احد اقوال التفسير الزيادة للذين احسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلة ده ايه ده احنا عايزين نركز يا جماعة عايزين واحنا نقرأ, نقرأ, نقرأ القرآن نركز يا جماعة مش عايزين نقرأ كده وخلاص ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلة دي كلمة غريبة جدا يا رب ده انت بتذكر نعيم اهل الجنة يوم القيامة يعني كان المتوقع وتنير وجوههم بالنور الساطع مثلا انما انا هقول لك انا تعالى لي القصر بتاعي وانا اكرمك اقول لك تعالى لي القصر بتاعي وانا مش هسحلبك البلاط مثلا ولا ترهق وجوههم قطر ولا ذله عارفين يعني ايه يا جماعه معنى ان ده يعد نعيم من نعيم يوم القيامة ان الاصل يوم القيامة ان كل الوجوه هيرهقها خطر وذلة زي حديث اخر اهل الصراط عبورا من على الصراط وحديث اخر اهل النار خروجا من النار الاتنين بيقولوا ايه الحمد لله الذي اعطانا ما لم يعطي احدا من العالمين اللي عدى من على الصراط وقال الكلمة دي لو كان شاف واحد بس من كل اللي قدامه او كل اللي وراه نجا معاه ما كانش قالها اللي خرج من النار وقال الكلمة دي لو كان شاف واحد بس يعرفه ما هواش جوه النار ما كانش قالها يبقى تخيلوا يا جماعة ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلة معنى ان دي نعيم ان الوضع هيبقى رهيب لدرجة ان مجرد ان وشك ما يسودش دي كرامة من عند الله زي ما ربنا سبحانه وتعالى يقول فمن زحزحها عن النار وادخلها الجنة فقد فاز يا رب مجرد الزحزحة فوز مجرد الزحزحة فوز تخيلوا يا جماعة ان من كل الف واحد هيعدوا على الصراط 999 واحد هيقفوا جهنم تخيلوا هذا الكلام تخيلوا هذا الامر شوف انت نسبة بعد تعديتك من على الصراط شكلها ايه من كل الف بني ادم 999 بني ادم هيقعوا ومعظم ال 999 من الرجالة ولا من النساء من النساء من النساء حاجة ترعب والله يا جماعة والله حاجة يشيب لها شعر الرأس من واحنا لسه في الدنيا اهوت للذين احسنوا الحسنى وزيادة يا سلام على الكلام الجميل ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلة اولئك اصحاب الجنة ياه من فترة كده من عدة شهور كنت ماشي في الشارع فقابلت احد الاخوة واخ من الاخوة اللي هم يعني حياتهم كلها في الموت يعني هو بينام يحلم بملك الموت يصحى يقرأ في كتب الموت بعد العصر يروح يط... يعني هو معروف كده وسط الاخوة ان ده بتاع الموت فقابلته فالاخ يعني جاله فكرة وهو بيقابلني بيقول لي يا ترى اول يوم في الجنة هيبقى شكله ايه هو الاخ بيفكر في الموت كتير فلما جه يفكر في الجنة قلبه بدأ يفكر في حاجات رقيقة جدا فبيقول لي يا ترى اول يوم في الجنة ده هيبقى شكل الواحد فيه ايه يعني اليوم اللي الواحد هيطمن فيه بقى خلاص انه ما عادش في عذاب فقعدت افكر في الفكرة كده سبحان ربي الفكرة دي في كتاب الله يا جماعة الكلام ده في كتاب الله اسمع لكلام الله سبحانه وتعالى في سورة الزخرف يا عبادي لا خوف عليكم اليوم اليوم هو اول يوم في الجنة اهو ولا انتم تحزنون خلاص ما عادش لا خوف ولا حزن يا جماعة ما عادش قلق من اي شيء ما عادش في خوف انك تنتكس ولا انك انت تستدرج ولا انك انت تعذب ولا ان فتنة تفتنك عن طريق الله تاني ما عادش في خوف ولا حزن يا جماعة الذين امنوا باياتنا وكانوا مسلمين اسمع كلام ربنا ادخلوا الجنة انا عايزك تسمع وتفكر معايا ايه اللي يستاهل ان الكلام ده يروح مننا ايه اللي يستاهل ان العذاب اللي احنا بنتكلم عليه ده نتحط فيه هو ده مقصد درس الليلة ايه اللي يستاهل نعمل في نفسنا كده ليه نضيع نفسنا ليه لما انا قدامي فرصة ان انا اخد اعلى الدرجات تضيع عليا الدرجات دي ليه لما انا مهدد ان انا يبقى قبري تابوت من توابيت الجمر وان انا لحظة موتي ملائكة العذاب تنزل تاخد روحي ولما تطلع روحي في السماء مفيش ولا باب من ابواب السماء يفتح ليها طب ايه اللي يحطني في الموقف ده وايه اللي يزنقني الزنقة دي بل والله يا جماعة والله يا جماعة لو يوم القيامة مش عذاب لو يوم القيامة بس حر والله يا جماعة لو ما هو حر لو يوم القيامة انت واقف خمسين الف سنة مستني مصيرك للجنة ولا للنار ده كفاية ده رعب كفايه ده هلع ايه اللي يستاهل يا جماعه مفيش حاجه تستاهل ان شهوه واحده تخليك تعصي ربنا مفيش حاجه تستاهل ان لحظه واحده تضيع في غير طاعه ربنا سبحانه وتعالى اه ادخلوا الجنه انتم وازواجكم تحبرون ادخلوا الجنه انتم ومين ازواجكم لما الايه دي بتتقري الستات بتفرح جدا طبعا يعني ماسكين في الرجاله بتاعهم وهم داخلين الجنه انما الرجاله يعني هتبقى دنيا واخره عايزين ننقص في الاخره بقى ولكن الستات الحمد لله يا جماعه ربنا سبحانه وتعالى يعني ايه حقوق المراه مدافع عنها حتى في القران يعني عشان ما حدش يجي يتكلم معانا ادخلوا الجنه انتم وازواجكم تحبرون قمه السعاده اللي في الدنيا قمه السرور اللي في الدنيا قمه الفرح اللي في الدنيا يطاف عليهم بصحاف من ذهب واكواب الله كلمة صحاف دي الصحفة غير الطبق الصحفة دي اللي هي الصينية اللي بتوع الخليج بيعملوا عليها الكبسة والخرفان والولائم والحاجات دي الصحفة دي يا جماعة الصواني بتاعت اللحوم اللي بتحط على على الصينية الواحدة خروف كامل فديت صحاف من ذهب واكواب من ذهب طب يا رب الصحاف فيها ايه ربنا ما لا بيقول ليه تخيل بقى تخيل لما الطبق ذهب امال اللي جوه الطبق ايه تخيل لما الكوبايه ذهب امال اللي جوه الكوبايه ايه تخيل وليه صحاف ليه مش اطباق لان دي ولائم الاحتفال بيك وانت داخل الجنة ما انت داخل الجنة ملك من ملوك الجنة ملك ملك بحق وحقيقي فتخيل كل الخدم وكل الملائكة بتاعتك في الجنة جايين يحتفلوا بيك وجايين يجيبوا لك الولائم دي ولائم الاستقبال تستقبل بولائم على ابواب الجنة من وانت داخل في املاكك يطاف ويطاف يعني كل شوية يجي صواني غير الصواني التانية وكل شوية يجي صواني تانية وكل شوية يجي صواني تالتة يطاف عليهم بصحاف من ذهب واكواب طب برضه ربنا ما ذكرش ليه اللي جوه الصحاف اصل يا جماعه انواع النعيم في لحوم الجنه لا توصف ربنا هيذكر ايه ولا ايه ولا ايه تخيل بقى كان كنا عايزين قران قد القران لو كنا عايزين نذكر بالتفصيل اللي هيبقى فيها ايه وفيها ما تشتهيه الانفس طب يا رب ما انت قلت الصحاف من ذهب خلاص بقى ما تشتهي الانفس ايه بقى مش في واحد يجي يقول لك هو في في الجنه فسيخ ولا ايه وواحد تاني يقول لك هو في في الجنة مخلل انا بحب المخلل وتلاقي طفل صغير جاي يقول لك يا عم هو في في الجنة سكوتر ولا مفيش في الجنة سكوتر حاجات غريبة كده ايوه يا حبيبي كل حاجة موجودة في الجنة افرض واحد بعد ما حطيت قدامه لحوم الطير قال لك لا انا عايز حاجة انا عايز مخلل انا عايز فسيخ انا بحب انا الفسيخ يا عم خد اللي انت عايزه وفيها ما تشتهي الانفس بس ادخل انت بس الستات اللي يقعدوا يقولوا واحنا هندخل بقى والراجل هيبقى متجوز كام وانا يا ست ادخلي والله هتبقى في قمه السعاده والرضا بس انت ادخلي ما تخافيش يعني احنا الواحد بيخاف بصراحه ان هو في الجنه يتزوج واحده من دول بصراحه وفيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين يا شايفين الكلمة الجميلة تلذ الاعين كأن العين دي لها لسان بيدوق من شدة جمال الجنة عينك كأنها بتدوق الجمال بتاع الجنة من شدة الجمال كأن عينك بتدوقه وتلذ الاعين وانتم فيها خالدون ما تتحرمش من النعيم ده بعد ان ذقته وتلك الجنة التي اورثتموها بما كنتم تعملون تلك تلك دي يا جماعة للبعيد للبعيد هذا للقريب هذه للقريب تلك للبعيد عارفين ده ايه الرحلة اللي الملائكة بتاخدك فيها في اول يوم في الجنة تطوف بيك في الجنة عشان تعرفك املاكك تخيل لو انت فعلا ليك قصر في الصدقة انا ليه قصر في الصدقة ليه اصل انت كنت بتطلع كل يوم صدقة طب انا ليه قصر في جنة الريان ليه كنت بتصوم اتنين وخميس حتى في الصيف طب انا ليه قصر في جنة الصلاة ليه يا راجل ده انت كنت بتبقى مقتول من التعب وتصحى برضه تصلي ركعتين قيام ليل وتنزل تصلي الفجر في الجامع طب انا ليه قصر في جنة الجهاد ليه اصل انت في ثلاثة من اصحابك التزموا على ايديك والدعوة الى الله من ضمن الجهاد ايه ده يا جماعة ده تفاجئ ان ليك قصر هنا وقصر هنا وقصر هنا الملائكة تاخدك تطوف بيك على كل دول رحلة طويلة بقى وانت بتستمتع بكل املاكك وتلك الجنة التي اورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فواكه كثيرة يا الصحاف فيها لحوم والفواكه دي فواكه فربنا هنا ذكر اللحوم قبل الفواكه كل ايات الجنة في القرآن بيذكر الفواكه الاول ولا اللحوم الفواكه الاول وامددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون طب ليه هنا اللحمة جت قبل الفاكهة خدوا بالكم احنا في اول يوم كنت مرة في عزومة من العزومات الكبيرة يعني اللي فيها بعض الناس الوجهاء في فوجهاء الدنيا يعني يعني ف... فانا قاعد على ترابيزة كده مع بعضهم فجابوا لنا طبق كل واحد محطوط قدامه الطبق فيه حوالي ايه اربع خمس انواع لحمه كده مختلفه عن بعضها يعني وفي حتتين شيبسي على على طرف الطبق كده فانا قاعد مستني ان انا يعني انا مش همد ايدي لما اشوف الناس هتعمل ايه الاول عشان ما ايه ما يعرفوش ان انا من المنصوره بس ولا حاجه فانا قاعد فلقيت واحد قدامي قام جايب ال- الشوكه وقام رافعها وقام حاططها في الطبق غارزها في الايه في الشيبسي ساب كل انواع اللحمه دي وحطها في الشيبسي فقلت سبحان الله اصل هو بياكل التفكه يا جماعه اصل هو بيفطر ويتغدى ويتعشى لحمه فهو مش فارق معاه اللحمه اصلا هو بياكل للتفكه للانبساط عشان كده في ايات الجنه ربنا بيجيب الفاكهه قبل اللحمه ليه لان اهل الجنه بياكلوا للتفكه يعني انا الوقت ممكن ما ابقاش عطشان بس لو جبت لي كوبايه عصير اشربها ليه انا باكل للت- بشرب للتمتع للتلذذ هو ده اهل الجنه طب اول يوم اللحمه ليه قبل الفاكهه ده اول يوم بقى ده انت لسه الدنيا بقى واللي حصل فيها وخمسين الف سنة في ارض المحشر داخل بقى شوف الجوع بتاعك شكله ايه فانت اول حاجة عايزها اللحمة وبعد كده ما نتفاهم في الفاكهة بعد كده انما لما يبدأ النعيم بتاع اهل الجنة بقى ينطبع عليك تبدأ يبقى الفاكهة قبل اللحوم لكم فيها فواكه كثيرة منها تأكلون طب يا رب ما احنا عارفين ان احنا هناكل منها لا اصل في ناس تقول لك نعيم الجنة روحي بس لا يا جماعة نعيم الجنة روحي ومادي فالله يؤكد هذه الحقيقة اول يوم في الجنة شايفين الجمال شايفين التصور الجميل بتاع اول يوم في الجنة وافراح اول يوم في الجنة ورحلات اول يوم في الجنة وحضور اول يوم في الجنة شايفين يا جماعة ايه اللي يستاهل ان انا اضيع ده حاجة تستاهل اولئك اصحاب الجنة الشاب اللي بيمشي يجري ورا البنات و... انت عارف الحور في الجنة شكلهم ايه يا اخي الكريم والبنت اللي, اللي بتتمكش انت عارفة ان كل مكياج بتحطيه في وشك ممكن ينقص من جمالك يوم القيامة اي والله يا جماعة ممكن ينقص من جمالك يوم القيامة اللي بتحط مكياج في وشها مش ربنا بيقول وجوه يومئذ ايه مسفرة يعني زي الشمس المنورة في ارض المحشر بقى هتحط وشك على وشك وتغطيه بالمكياج في الدنيا ويبقى وشك زي الشمس في الاخرة فوق يا اختي عايزين الاخوات يفوقوا والله يا جماعة عايزينهم يفوقوا عايزين يا جماعة نتاجر مع الله في بضاعة الاخرة الدنيا ما تفتناش عن طريق ربنا ولا عن متاع الحياة الاخرة متاع الدنيا متاع الدنيا زاين وفاني وحقير ولا يوجد له اي قيمة على الاطلاق ف يعني اولئك اصحاب الجنة فمن ضمن نعيم الجنة نعيم الحور مين الحور دول ما هو الحور دول ممكن تبقى زوجتك في الجنة وممكن انت الوصف اللي احنا هنوصفه للحور الوقت عايزين نتكلم على الحور شوية احنا ما اتكلمنا عن الجنة قبل كده ما اتكلمناش عن الحور مش عارف كنا خايفين من الاخوات ولا ايه رغم ان وصف الحور ده هو وصف جمال الاخوات اصلا بل انت الوصف بتاعك الحقيقي اجمل من هذا مئات المرات والاف المرات لما تيجي تقرأ في نصوص الحور كده تلاقي الرسول صلى الله عليه وسلم يوصف لك يقول لك نصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها وهي لابسه الخمار كده مغطيه شعرها تبص لشكل وشها تنبهر بجمالها امال لو كشفت شعرها وعملت شعرها وسرحت شعرها ولا نزلت قصه من تحت الخمار يبقى الجمال بتاعها شكله ايه وربنا يسميها الحور العين الحور يا جماعه اللي هي عينيها شديده البياض مع شده سواد من العين فواحد يقول لك لا ده العين الملونه اجمل ما اصل انت ما شفتش العينين السوداء انا شفت العينين السوداء ده مصر كلها عينين سوداء يا حبيب قلب مصر عينين بني احنا عينينا بني انا مره شفت العينين السوداء يا جماعه والله في فندق في القاهره انا بهرت بمدى روعة وجمال العين السوداء هي في بعض الدول الاوروبية ناحية الشرق كده بيبقى عينهم سوداء ناحية كسوفة وناحية البلاد اللي فوق دي او اللي فوقها كمان بيبقى عينهم سوداء سوداء بيبقى شدة فعلا منظر في غاية الجمال والعين يعني العينين الواسعة العينين الجميلة وعينين جميلة وايه كمان بقى قاصرات الطرف يعني تخيل انت واقف في الشارع كده بتبص لقيت واحدة بصت لك بصة تقع من طولك على طول طب تخيل انك انت لقيت واحده بقى بصلك 3 4 دقايق كده اصحابك يجوا يشيلوك يشوفوا اي حته يحطوك فيها طب تخيل بقى واحده في هذا الجمال وعينيها عليك ما بتشيلش عينها من عليك وايه كمان ده الر- ده- ده ده يا جماعه لو تفلت في البحر عذوبه ريقها لو تفلت في البحر لتحول البحر الى عذب الى ماء عذب لو تفلت في البحر دي- كلامها ربنا سماها عربة عربة يعني عندها فصاحة شديدة في القدرة على الاعراب عن مشاعرها الجياشة في صدرها تجاهك يعني استاذة في كلام الحب استاذة في كلام الود أستا... ولو غنت لا تسمع صوت في الكون كله اجمل من صوتها فتخيل ده ده احنا كل كل ده لسه احنا في الوش احنا مش هنخرج احنا بره الوجه ابدا وتخيل وجهها لو اطلت على الارض لاضاءت الارض من نور جمالها شكل وشها ده ايه وشكل عينيها ايه وشكل ملامحها ايه وكلامها شكله ايه وثغرها شكله ايه انا بقول الكلام ده ليه يا جماعه انا بقول الكلام ده عشان الاولاد والبنات عشان الشباب يعرفوا انك انت بتضيع ده عشان ايه ده من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الاخره حبيب قلبي يعني تخيل انك انت في الدنيا ممنوع من لبس القطن ده انت حتى لو ما بتحبش القطن ما تطيش نفسك تخيل ان في الجنة كل الناس ماشية تتزيى و- و- و- وتبتهج باسواب الحرير وانت ممنوع منها طب لو القاعدة دي انطبقت والعياذ بالله على اللي وقع في فتنة النساء في الدنيا تبقى مشكلة كبيرة جدا تبقى مشكلة ضخمة جدا في الجنة يعني ف ف فالموضوع يا جماعة وبالنسبة للاخوات اخواتنا الجمال ده جمالك بل الجمال ده جزء من الف جزء من جمالك ايه اللي يخليك تضيع الجمال ده كله ايه اللي يخليك تضيع انك انت تبقي تحفه من الجمال في الجنه عشان ايه عشان شويه مكياج ولا كحل عايزه تحطيهم جمال الحور وجمال القصور القصور البيت من بيوت الدنيا اي بيت من بيوت الدنيا تجري من تحته ايه مواسير الصرف الصحي انما قصور الجنة تجري من تحتها الانهار الرسول يقول لك ان القصر لؤلؤة مجوفة عارفين يعني ايه يعني ارضية القصر لا رخام ولا بورسلين ولا سيراميك ده لؤلؤ الارض اللي انت ماشي عليها لؤلؤ الرسول يقول لك ان قصور الجنة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها عارفين سيدنا سليمان لما بنى صرح ممرد من قوارير في المية اللي يدخل فيها يشوف اللي جوه المية واللي جوه المية يشوف اللي جوه سبحان ربي ده ممكن يبقى قصور داخل الماء دي ولا ممكن تخيل بقى شوف اسرح بخيالك كده ممكن القصور دي تبقى اي نوع من انواع النعيم فايه اللي يستاهل ان احنا نضيع النعيم ده نضيعه عشان ايه عشان ايه يا جماعة عشان ايه اللي والله ما شاف اي حاجة لها اي قيمة بجانب هذا النعيم على الاطلاق ده حرام علينا نضيع لحظة في غير السعي الغ- ل- لتحصيل هذا النعيم اولئك اولئك دي يعني اهل الرفعة اولئك ديت يعني ايه يعني انت بتشاور لفوق بتقول ال ال الكبراء بقى الكبراء اهل الوجاهة بس بتوع الاخرة اولئك يا جماعة انت فين انت مقامك ايه انت فين عند الله مقامك ايه عند مولاك مقام الناس مع المعاصي ثلاث مقامات قال تعالى ام حسب الذين اشترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات اشترح اشترح دي كأن كلاب لقت جيفة دخلت نهشتها انت ترضى تبقى كده في قلوب كده اول ما يشوف واحدة ماشية في الشارع ولا شافه في الشارع كلب وعايز ينهش في جيفة وربنا بيقول لك شهوات الدنيا دي جيفة اللي بينهشها ده عامل بالظبط زي الكلاب زي الخنازير ربنا يعافينا فده اول نوع من انواع القلب مع المعاصي عايز ينهش وخلاص النوع الثاني اولئك الذين امتحن الله قلوبهم امتحان قلبك هيمتحن هيمتحن امتحن الله قلوبهم لايه للتقوى انت بتخ... بتخاف من ربنا ولا ما بتخافش من ربنا هخلي الفتن تعدي من على يمينك وعلى شمالك عشان اشوف انت بتخاف مني ولا لا عشان اشوف احنا بنخاف من ربنا سبحانه وتعالى ولا ما بنخافش من ربنا فده واحد نفسه في الشهوة ولكن خوفا من الله منع نفسه عنها بس قلبه بيتمنى الشهوة الدرجة الثالثة ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق و العصيان انك انت قعدت بتمشي في الشارع هترجع هترجع من منظر الشهوة يعني لما تروح مصيف من المصايف الصبح بدري كده تلاقي العيلة كلها خارجة تبص للراجل ايه يا ابني اللي انت عامله في نفسك ده ايه اللي انت لابسه ده يقول لك انت فلاح ولا ايه ده مايوه مايوه ايه يا ابني ده انت ده انت انت انت مش مكسوف وانت ماشي وسط خلق ربنا كلهم باللي انت ماشي بيه ده هيبص لك شزرا كده ويعدي وتلاقي مراته معديه وراه طبعا ده جوزها هي هتلبس ايه يعني يعني حسب بقى لو المصيف مصيف ولاد ناس وناس راقيين وناس من اهل الوجاهة هتلبس زي جوزها طب لو المصيف بقى بقى مصيف بلدي بقى عيب طبعا لازم ايه هتزود شوية يعني يعني ايه ده يا جماعة ده ايه المنظر ده وتلاقي اولاده طبعا زيه اذا كان رب البيت بالضف ضاربا اولاده ماشيين زيه وتلاقيهم قاعدين عورات مكشوفة على البلاج والناس قاعدة تبص لعورات بعض فكم من عورة بادية وكم من نظرة خائنة وكم من علاقة آثمة ايه المنظر اللي يخليك ترجع ده في واحد يروح يقول لك انا رايح اتفسح هناك ده انت تروح تتقيأ هناك لما يكون نفسك غم عليك وعايز تتقيأ تقوم تروح تتقيأ لما تبص للمنظر ده وترجع تاني هنا الانسان اللي عنده جزء من فطرته سليم يا جماعة يشعر بدل يشمئز من هذه المناظر ايه المناظر المقرفة دي يقول لك احنا رايحين نتفسح سبحان الله انا بقول الكلام ده ليه بقول التلاتة دول ليه عشان اقول لك واقول لك انت مين فيهم وانت مين فيهم قلبك مين فيهم لازم نسأل نفسنا يا جماعة وضرب الله مثلا رجلين انت مين فيهم احدهما ابكم يبقى واقف مع اصحابه الحجر اللي جنبه هينطق ويقول له يا اخي يا اخي كلمهم عن ربنا كلمتين وهو ما بيتكلمش لا يقدر على شيء اربعة خمسة اصحابه واقفين ولا اربعة خمسة واقفين قاعدين يعكسوا اللي رايح واللي جاي مش قادر انه يقول لهم خافوا من ربنا حد خايف يقول لهم وهو كل على مولاه على طول الحقوني انا هنتكس انا هضيع انا لو ما حدش جاني هابل كل الاخوة اللي حواليه يعني ب... ب... يا جماعة بدل ما هو عنصر ثبات وبدل ما هو عنصر امن في, في... لا ده عنصر فتنة في الصف وعنصر ي... يعني تهرج في الصف وهو كل على مولاه اينما يوجهه لا ياتي بخير ما عملش حاجه من هم التزم ما عملش اي انجاز ما فيش حد التزم على ايديه بل قد يكون في ناس انتكسوا على ايديه ما فيش حد جه ربنا على ايديه هل يستوي هو ومن يامر بالعدل وهو على الصراط المستقيم انت مين فيهم انت مين فيهم انا بقول الكلام ده عشان نسال نفسنا يا جماعه احنا مين في الاثنين دول احنا ده ولا ده احنا احنا اللي اوى الى الله ولا اللي استحيا من الله ولا اللي اعرض عن الله التلاتة اللي جم لحلقة الرسول واحد شاف حتة فاضية وقعد وواحد مشي وواحد بعد كل ده يعني اتكسف فقعد ورا انت اويت الى الله ولا انت مكسوف من ربنا يا رب والله انا غصب عني يعني بس ايه انا كسوفا من كتر نعمك عليا انا هاجي واسمع كلامك ولا انت معرض عن الله انت مين فيهم عايزين نقيس نفسنا يا جماعة مش عايزين نضحك على نفسنا اولئك اصحاب الجنة طب وانت من الوقت لازم تحدد ده مصيرك هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها والذين كسبوا ايه السيئات طب ليه ربنا ما قالش والذين اساءوا عشان ربنا يقول لك ان السيئات دي كسب ايدك اوعى حد يقول غصب عني اوعى حد يقول انا قضاء وقدر انت اللي تستاهل انت اللي بتعمل في نفسك انت اللي بتفتن نفسك عشان كده لما جم يقولوا ربنا سبحانه وتعالى ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين نعمل ايه يا رب قضاء وقدر وهنعمل ايه قال اخسأوا فيها ولا تكلمون انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا امنا فاغفر لنا ذنوبنا اشمعنا دول ما غلبتش عليهم شقوتهم انه كان فريق من الاخوات انتقبوا واحتشموا اللي انتقبت ده احسن منك في ايه انه كان فريق من الشباب حفظوا قرآن اللي حفظوا دول احسن منك في ايه انه كان فريق من الشباب اجتهدوا في الدعوة الى الله اللي اجتهدوا دول احسن منكم في ايه انه كان فريق من الشباب قاموا الليل اللي قاموا الليل احسن مننا في ايه محدش محدش احسن من حد يا جماعة كلنا واخدين نفس الفرصة والذين كسبوا السيئات مسؤوليتك الفردية كل معصية بتعملها محدش احسن مننا يا جماعة طب ليه ليه نتسبق ليه اللي دخل معانا في الجامع في نفس اليوم اللي دخلناه بل دخل بعدنا الوقت يبقى سابقنا وبقى احسن مننا وبقى متطور عننا احنا ما بنخيرش واحنا بنتسبق في الطريق الى الله سبحانه وتعالى والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها بمثلها الاية دي اية رحمة ولا اية نقمة ولقيت عذاب في ناس تقول لك ايه رحمة يعني السيئة بواحدة لا يا جماعة المقصد هنا مش السيئة بواحدة المقصد هنا ان السيئة بسيئة زيها يعني ايه يعني زي اللي عملته هيتعمل فيك يعني ايه يعني انت طينت الدنيا هتطين عليك في اليوم المقصد كده جزاء سيئة بمثلها يعني اللي انت عملته هيتعمل فيك يعني اي ترهيب يعني اي ترادع جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ايه ذلة جزاء سيئة بمثلها في ايه جزاء سيئة بمثلها في الدنيا هتعاقب على معاصيك في الدنيا قبل الاخرة وفي القبر وفي الموت وفي القيامة وفي ارض المحشر جزاء سيئة بمثلها في كل موقف هتتعرض ليه اسمع الى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة واحد عنده فلوس كتير لا يؤدي حقها ما بيطلعش حقها لله الا صفحت له يوم القيامة صفائح من نار ثم احمي عليها في نار جهنم اعوذ بالله ثم كوي بها جنبه وجبهته وظهره الفلوس اللي انت ما طلعتهاش لله ديت ما طلعتش حقها لله تتكوي بقى يوم القيامة فيظل هكذا اسمع خمسين الف سنة كلما بردت احمي عليها مرة اخرى في البخاري في البخاري انتوا عارفين الحديث ده معناه ايه الحديث ده معناه ان يوم القيامة خمسين الف سنة فعلا ممكن يبقوا خمسين الف سنة عذاب فعلا ده حي وحقيقي انتوا عارفين الحديث ده معناه ايه معناه اللي ما زكاش بيحصل له ده امال اللي ما صلاش لا والله ده انا بصلي على سطر واسيب سطر سطر وسطر لو مت على السطر الفاضي تبقى مت تارك للصلاة طب واللي ما غضش بصره طب واللي وقع في الزنا والعياذ بالله طيب واللي كشفت شعرها ولا كشفت وشها ولا كشف كل دول هيروح فين يا جماعه يعني يعني وضعت المكياج على وجهها ولا يس... ولا اقصد كشف الوجه تحديدا وضعت المكياج على وجهها وضعت البرفان وهي خارجه ولبست لبس غير شرعي ولبست قطعه قماش على راسها وسمتها ايجار هيروحوا فين يا جماعه يعني ممكن الخمسين الف سنه يبقوا عذاب ممكن الخمسين الف سنه يبقوا عذاب جزاء سيئه بمثلها بمثلها يعني البنت اللي بتيجي يوم فرحها تقوم قلعت الشرب اللي هي لابساه وتكشف شعرها وتقف في النادي ده ايه ده انت جرؤتي انك تضيعي كل حسنات حجابك طول عمرك في ليلة واحدة انت جرأت انك تعملي كده ومش خايفة من عقوبة ربنا ده ذنب انت مش خايفة ان الذنب ده عقوبته تتنزل عليكي في الحاجة اللي انت عملتيها عشانها في الفرح بتاعك في علاقتك بزوجك في بيتك و و و والاسرة بتاعتك ما انتش خايفة من الله سبحانه وتعالى ازاي يا جماعة جزاء سيئة بمثلها كل معصية جزاء بمثلها ولكن ربنا سبحانه وتعالى حليم يعني يعني اعلم شاب يعني ربنا بيديك فرصة اتنين تلاتة انما بعد كده انت حر في اللي ربنا بيعاملك بيه اعرف شاب كان اتفق مع بنت في الجامعة والعياذ بالله على الزنا واتفق ان هما يتقابلوا فروح هينام بعد العصر شوية عشان يصحى يروح لها فهو هو بيقول لي هو بيحكي لي اصلا يعني صحى من النوم جسمه كله منصور حاجة زي برابيق او او دمامل او بثور شكلها غريب جدا ومؤلمة جدا فبعد جاب استاذ امراض جلدية قال له ده مرض جلدي علاجه خطير جدا لانه ممكن يشوه جسمك كله ممنوع انك تلمس اي حباية من هذه الحبوب مهما المتك اشد الالام وممنوع وممنوع وممنوع وكان يعني في موقف عصيب جدا لغاية ما ربنا شفاه ده لو كان ربنا ما عملش فيه كده كان حصل له ايه كان زنا والعياذ بالله او ده ربنا اداله فرصة طب بعد كده ده لو رجع تاني هو حر بقى في اللي هيحصل فيه هو حر يعني احد الشباب لعله معانا الوقت والله كان يعني كان موقف طريف جدا انا كنت رايح احد ال يعني الافراح في المسجد فيعني المسجد بعيد جدا فانا واقف مستني فلقيته معدي فوقف فقلت له يعني ما انا هوقف تاكسي بلاش احرجك قال لا والله ده انا فوجئت وانا في الطريق ورايح الفرح ده نفسه فسبحان الله الحمد لله جت من عند ربنا رحت الفرح بفضل الله ربنا يصلي لي واديت كلمه هناك بعد كده رجعنا انت بتحفظ قران لا ما بحفظش قران ده انا عايز احفظ قران عند فلان ده فلان ده انا عارفه طب تعالى نروح لفلان رحنا لفلان المسجد بتاعه اتقابلنا معاه تحفظوا قران اه احفظوا قران لقينا شويه اطفال كده عايزين يصلوا ركعتين قيام ليل طب ما تيجي نصلي ركعتين قيام ليل اما صلي ركعتين قيام ليل بعد كان بعد صلاة العشاء الكلام ده بعد صلاة العشاء اديت كلمة تانية في المسجد فالمهم واحنا مروحين مع بعض فبيقول لي سبحان الله انا كنت مدي ميعاد لواحد صاحبي في النادي الليلة وكنت ناوي ان انا اروح النادي والله اعلم بقى اللي هيروح النادي هيقع في ايه غصب عنه هيروح في ايه اللي بيدخل الجامعه ويروح النادي ده يا جماعه ده في الغالب بينتكس يعني في الغالب خلاص هو مشي في سكه الانتكاس بس لسه الموضوع بيقول لي سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى بدون ترتيب رزقني كلمات سمعتها وقيام ليل صليته و و و وحفظ القرآن حفظته والليلة راحت في طاعة الله كلها بدل ما تروح في معصية الله فربنا كريم ربنا سبحانه وتعالى ممكن يعصمك بس لغاية امتى لغاية امتى وانت مت... وانت عايز تمشي في طريق المعصية الله يخليك تمشي في طريق طاعة خد بالك يا اخي الكريم جزاء سيئة بمثلها دي بتيجي بعد ما ربنا يديك كذا فرصة انما لو الكذا فرصة ضيعتهم لو دخلت الجامعة وبعد كده قلت لا شوية وابقى ارجع تاني ولا والله ما اعرفش ابقى اعمل ايه وارجع تاني ولا اتحججت ان وقت الدروس انت مشغول باي حاجة خد بالك يا حبيب قلبي خدوا بالكم يا جماعة الكلام ده حجة عليكم امام الله كل واحد بيسمع كلام عن الله او عن الاخرة حجة عليه امام الله يوم ما هتلقى الله هيقول لك انت سمعت ما عادش ينفع انك انت تقول ما اعرفش ما عادش ينفع حجة علينا جميعا يا جماعة حجة امام الله جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم مين اللي هينفعكم الايام مين اللي هينفعك الشلة هتنفعك البنت هتنفعك الاغاني هتنفعك الجدي الاسك اللي هو الدنيا الخروف المعفن اللي احنا جبناه وقطعناه شرايح وشويناه وحطينا عليه كاتشب وعملناه سندوتشات وكلناه واحنا فاكرين ان احنا بناكل حاجة عليها القيمة وهو خروف معفن وميت الدنيا اللي احنا عظمناها وهي لا قيمة لها عند الله سبحانه وتعالى ولا قيمة لها في الواقع يوم القيامة تعمل ايه يوم القيامة تعمل ايه وما لهم من الله من عاصم كأنما اغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة اعوذ بالله قطعا من الليل كأن حتة سودة كده في وشك والعياذ بالله ربنا يعافينا يا رب طب يا رب الليل مظلم طب ليه يا رب قلت الليل مظلمة يعني قطعا من الليل وخلاص والموضوع يعدي ليه ربنا جاب كلمة الاظلام بعد كلمة الليل حد واخد باله يا جماعة لان الليل ممكن يكون واحد مولع والناس واحد مولع شمعة نجم في السماء طالع قمر طالع انما الليل المظلم ده اللي مفيش فيه اي ذرة نور وشه من سواده مفيش ملمح في وشه باين كانما اغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة وربنا قال ترهقهم ذلة قبل ما يتكلم عن الاظلام اللي في الوش جاب الذل قبل سواد الوش ليه الطالب عرف قبل يومين من الامتحان ان هو شايل مادتين وهيسقط او ثلاث مواد وهيسقط جري بسرعة على جره يقول له ابوس رجليك ارفع لي مادة جري بسرعة على المدرس اللي كان بياخد عنده درس ابوس رجليك اعمل لي حاجة ابو يجري على واحد صاحبه يعرف المدير ابوس رجليك اعمل يفضل يتذلل ده والده والده والده والده وترهقهم ذلة ما عرفوش يعملوا حاجة اتعلقت النتيجة طلع ابنه ساقط وشهم اسود من الكبسة فالذلة قبل السواد كأنما اغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة اولئك اصحاب النار البعدة البعدة اولئك تفيد البعيد فلما تيجي مع اهل الجنة يبقى اهل الرفعة لما تيجي مع اهل النار يبقى اللي بيتعمقوا في عذاب النار تحت البعدة عن رحمة الله اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون طب ليه يا جماعة طب ايه اللي يستاهل ان احنا نقابل في نفسنا كده ايه اللي يستاهل ان احنا نعرض نفسنا للعذاب ده الاية اللي قبلها ايه الاية اللي قبلها انما مثل الحياة الدنيا كماء إن انزلناه من السماء مثل الحياة الدنيا انت يا رب بتدينا مثل للدنيا ده المثل ده انا بديه حاجة انت ما تعرفهاش ما انت شايفها فبقربها لك بمثل عشان تفهمها انما يا رب الدنيا دي احنا عايشين فيها 24 ساعة الدنيا دي احنا قايمين نايمين فيها انت بتضرب لنا مثل في الدنيا يا رب احنا يا جماعة من كتر ما اتخدعنا في الدنيا ومن كتر ما حضرناها تحت عدسة متكبرة كبرت تفاصيلها عن حجمها الحقيقي ما قداش عارفين قيمة الدنيا الحقيقية ربنا بيدينا امثلة للدنيا اللي في ايدينا دهيت عشان يفهمها لنا كان احنا اتعامينا عن قيمة الدنيا ما قداش عارفين قعدنا متلاقي ان الدنيا دي حاجة لها قيمة وهي لا يوجد لها قيمة على الاطلاق انما مثل الحياة الدنيا كماء إن انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما يأكل الناس والانعام ياه يعني لو جبت طبق كده وقلت لك مد بقك كل وفي بهيمة بتاكل معاك في الطبق ايه ايه ايه الحقارة دي ما هي الكرة الارضية طبق احنا والانعام بناكل من هذا الطبق الكبير كأن ربنا بيقول لك فوق لحقارة الدنيا فوق مفيش حاجة تستاهل لا البنت تستاهل ولا الشهوة تستاهل ولا الجدي الاسك يستاهل ولا جداح البعوضة يستاهل مفيش حاجة من كل ده تستاهل والله يا جماعة ولولا ان يكون الناس امة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ربنا بيقول ان لولا ان الناس كلها كانت كفرت كان ربنا خلى كل واحد كافر اداله كل النعيم اللي في الدنيا لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة السقف يبقى فضة ومعارج عليها يظهرون اسانسيرات في البيوت بتاعتهم و ولبيوتهم ابوابا يعني مش شقة ليها باب ولا بابين ده قصر له باب كتير ولبيوتهم ابوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفة ذهب زي ما انت عايز تقول قول وان كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا لما يعني ما هوش حتى محصل متاع الحياة الدنيا ما هو في واحد معاه فلوس كتير جدا وعايش تعيس وفي شاب ماشي ورا 100 مع مع 100 بنت وعايش مكتئب ولولا الفضيحه كان راحت عليك عند دكتور نفساني وفي واحده شديده الجمال وعايشه تعيسه في حياتها هو اجمل واحده في مصر هي اسعد واحده في مصر لا طبعا يا جماعه
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت يا الأرض القبيحة ده إيه الدنيا القبيحة ده إيه اتمكيجت بقى يا جماعة اتمكيجت ما هو لولا المكياجة بتاعت الدنيا ما كناش وقعنا في الفتن بتاعتها تلاقي الشاب ماشي لابس لبس غريب ولابس بنطلون عجيب ولابس جزمه شكلها ولونها غريب جدا ولابس ساعه شكلها عجيب وعامل قصه شكلها يعني يعني ايه إيه يا ابني ال- لا ده القص ده اللبس بتاع فلان الفلاني فلان الفلاني مين يا ابني وتلاقي مغنيه مشهوره جدا والله يا جماعه لو غسلت وشها ومشت في الشارع يعني اعتقد ان يعني لو لبست حتى والله حتى ما اتحجبت ما حد هيبص لها المكياجه بتاعت الدنيا دي هي اللي فتنتنا المكياجه بتاعت كل شيء الشيطان مكيش لنا كل حاجه وفي الاخر الشياطين تضحك علينا لما ابليس يبعت سرا- سرايا السرايا بتاعته لانها حرب بيننا وبينه ويجي الشيطان يفتن شاب من الشباب يرجع لابليس يتندر عليه يقول له تصدق ان انا لبسته سلسله قصدك لبستها سلسلة لا لبسته لبسته ابو شنب ودقن لبس سلسلة اه لبس سلسلة وما عادتش دقن ده عادت حتة بتاع كده بيسموها سكسوكة كمان امال ايه يقول له معقول انت عملت كده اه معقول عملت كده ولبست الاولاد لبس البنات والبنات لبس الاولاد والعملية بقت يفضل مضحكة لولا ان هو مكيش المعاصي ما كانش الناس وقعت فيها حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها لقينا علاج للايدز ولقينا علاج للسرطان ولقينا علاج للالتهاب الكبد الوبائي وعرفوا يخترعوا مباني تقاوم الزلازل وتقاوم البراكين وتقاوم الهزات الارضية اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كان لم تغن بالامس تيجي الابادة بقى من عند ربنا انتوا فاكرين انكم هتتمتعوا بيها في معصيتي ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا انتوا فاكرين انكم هتسبقوني لو اتمتعتوا بيها في معصيتي بعد ما وصلت لها يبقى انتوا سبقتوني اول ما هتحسوا انكم تمكنتوا قبل ما تمدوا ايديكم وتيجوا تخطفوا الثمرة هتبادر الارض بما عليها حصيدا كأن لم تغن بالامس كذلك نفصل الايات لقوم يتفكرون فكر يا اخي ال 450 جرام اللي جوه جمجمتك دول شغلهم شغلهم شوية الشاب تيجي تقول له يا اخي سيب يقول لك ما اقدرش يا اخي ده انت لو قعدت تفكر شوية هتلاقي ان اللي هيحصل فيك لو ما سبتش اشد مليون مرة من من التعب اللي هيحصل لك لو سبت عايزين نفكر شوية يا جماعة في ناس حسبتها صح يا جماعة ابو بكر الصديق لما جاب كل ماله وحطه قدام النبي لما الدين احتاج حسبها صح ابو بكر الصديق لما الرسول قال من عاد منكم اليوم جنازة قال انا يا رسول الله من زار منك عاد اليوم منكم مريضا انا يا رسول الله من تصدق اليوم صدق انا انا يا رسول الله انا يا رسول الله انا يا رسول الله ولو كان الرسول زود كان سيدنا ابو بكر زود ده معنى كده ان سيدنا ابو بكر كان فاهم ان الدنيا دي ما تستاهلش ان لحظه واحده تعدي من غير تحصيل طاعه الله ومن غير تحصيل الطريق الى الجنه امال ايه يا جماعه واحد فاهم واحد واحد حسبها صح زي الصحابي بالظبط اللي لقى ان اربع خمس تمرات خسارة ان انا ضيع دقيقتين في الدنيا دي في اكل التمر اجري وانطلق واموت شهيد عشان ادخل الجنة حسبها صح زي الصحابي اللي ليلة دخلته يقال حي على الجهاد يسيب سخته ليلة الدخلة ويجري يجري ينطلق الى نداء الله يدوس تحت جزمته اكتر شهوة موقعة الشباب في القرن العشرين يتو- يدوس تحت جزمته اي دنيا عشان امر الله سبحانه وتعالى هي دي الناس اللي حسبتها صح انما ابو طالب وهو بيموت والرسول يقول له قل لي كل كلمة اشفع لك بها عند الله كلمة انقذ مصيرك بكلمة كلمة واحدة وابو جهل يقول له على ملة عبد المطلب فيقول وهو يموت بل على ملة عبد المطلب حسبها غلط حسبها غلط بس حسبة ضيعت له مصيره كله حسبة خلته خالد مخلد في جهنم والعياذ بالله مش عايزين نحسبها غلط يا جماعة مش عايزين في مصيرنا نحسبها غلط احسبها غلط في شهادتك احسبها غلط في وظيفتك احسبها غلط في جوازتك احسبها غلط في ال... اي حاجة نحسبها فيها غلط انما مصيرنا لا يا جماعة الامر لا يحتمل ان احنا نحسبها فيها غلط الدرس بتاع الليلة انا عايز اوصل منه لثلاث كلمات ثلاث كلمات الكلمة الاولانية اوعى تتأخر اوعى لما تدعى الى الله تتأخر لحظة اوعى لما تدعي الى الله او الى اي امر من اوامر الله تتأخر لحظة اوعى يا جماعة سيدنا عبد الله بن رواحة في غزوة مؤتة زيد بن حارثة تقدم رفع الراية اتقتل وقع مسكها جعفر بن ابي طالب اتضربوه خمسين طعنة لغاية ما واحد من الروم جابه نصين بعد ما اتقطعت ايده اليمين ومسكها بايده الشمال اتقطعت الشمال مسكها في رقبته لغاية ما خمسين طعم خدها ونزل شهيدا رضي الله عنه سيدنا جعفر بن ابي طالب سيدنا عبد الله بن رواحة لان هو اللي مسؤول ان يمسك الراية فوقف لحظة لحظة واحدة بس يفكر خايف ان هو لو مسكها يتقتل زي ما اتقتلوا قبله وقعد يحاول ان هو يجهد في نفسه ويقول لها اقسمت يا نفسي لتنزلن اقسم بالله عليك يا شيخة لا انت نازله اقسم بالله لا انت ملتزمة اقسم بالله لا انت قايمة الليل اقسم بالله لا انت لابسة حجاب شرعي يا جماعة اقسموا على نفسكم يا جماعة يا جماعة احنا ما نستحملش لسعة من لسعات جهنم لسعة واحدة من لسعات جهنم اقسمت بال اقسمت يا نفس لتنزلن لتنزلن او لا تكرهن لو ما نزلتيش غصب عنك هجبرك انك تنزلي امال توديني في داهيه امال توديني جهنم امال توديني في تابوت من الجمر في قبري لتنزلن او لتكرهن ما لي اراك تكرهين الجنة حد يكره الجنة انا ما بكرهش الجنة والله امال لما دعيت للالتزام ما التزمتش ليه ده انا بس قال- إيه يا اخي الكريم اللي بيحب حاجة بيحب الطريق ليها الشاب وهو رايح المصيف طول الطريق بيبقى فرحان وايام الشتاء من الذكريات الجميلة اللي بيفتكرها وهو مسافر في الطريق فالطريق الى الجنة جميل زي الجنة لو انت بتحب الجنة هتحب الطريق للجنة انما معنى انك مستت تقلب طريق الجنة انك انت بتكره الجنة ما لي اراك تكرهين الجنة فعايزين يا جماعة سيدنا عبد الله بن رواحه شايفين اتأخر لحظة ومسكها واستشهد وعمل بطولات عظيمة في هذه الغزوة ولكن روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال رأيت الثلاثة اللي هم سيدنا زيد وسيدنا جعفر وسيدنا عبد الله على سرر في الجنة الا ان سرير عبد الله بن رواحة فيه ازورارا يعني مايل شوية كده مايل شوية عن السرير بتاعته يعني عشان لحظة تردد عشان لحظة تردد فيها يبقى انت تتردد ليه الملتزم اللي بيدعى الى قيام الليل والى صيام النهار يتردد ليه والغير الملتزم اللي بيدعى الى حضور الدروس وسبع الشرائط والالتزام وترك المعاصي يتردد ليه والبنت اللي بتدعى الى النقاب او الى الخمار بتتردد ليه احنا بنتردد ليه يا جماعة كل تردد بنتردده نقص في اجرنا كل تردد بنتردده فجوة بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى اوعى تتأخر اوعى تتأخر لو دعيت الحاجة التانية ايقن ان مفيش حاجة تستاهل في الدنيا انك تقضي فيها اي ذرة مجهود الا تحصيل الجنة والله العظيم هي دي الحياة الحقيقية والنقطة التالتة ايقن ان مفيش شهوة في الدنيا كلها تستاهل انك انت تغضب ربنا بيها مفيش يا جماعة يا جماعة تدبروا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بانعم اهل الارض يؤتى بانعم اهل الارض وهو من اهل الجنة فيغمس غمسة في وهو من اهل النار يؤتى بانعم اهل الارض وهو من اهل النار فيغمس غمسة في النار يعني كان ملك ملك من الملوك واتغمس خمسة في النار ثم يقال له هل ذقت نعيما قط فيقول لا والله يا رب يعني كل نعيم الدنيا ده ما يستاهلش خمسة واحدة في النار ايه اللي يستاهل ثم يؤتى بأنا ويؤتى بأ- بأبأس اهل الارض وهو من اهل الجنة فيغمس غمسة في الجنة ويقال له هل ذقت بؤسا قط فيقول لا والله يا رب يا جماعة انا بكلمكم عن حياتنا الحقيقية بكلمكم عن الحياة يا ليتني قدمت لحياتي حياتنا اللي بحق وحقيقي مش الوهم اللي احنا عايشين فيه احنا جوه لجنة امتحان ليس اكثر يا جماعة والطالب اللي هيضيع دقيقة واحدة في اي لعب ولا لهو غير الاجابة هيبقى انسان غافل هيبقى انسان لاهي هيبقى انسان بيضيع وقته ومش عايزين ساعة ما تيجي تتسحب مننا الورقة ساعة لحظة الموت نبقى ماسكين ومكلبشين فيها واحنا بنبكي وعارفين ان الورقة دي لما هتتصحح مش هيبقى التصحيح في صالحنا ابدا يعني درس الليلة كان يعني يعني يعني كما هو واضح الفكرة بتاعته مفيش حاجة تستاهل يا جماعة مفيش حاجة تستاهل والله عايزين باذن الله سبحانه وتعالى من باب المعونة على طاعة الله من باب ان احنا نتواصى بطاعة الله جدول العبادة هو موزعينه عليكم انا الليلة حرصت ان الدرس ما يبقاش يعني ان شاء الله من اول المرة الجاية هبدأ سلسلة العبادات باذن الله سبحانه وتعالى واحنا مستمرين في الشحن برضه لن نترك ابدا الشحن الايماني والكلام الايماني والكلام الوعظي ولكن هنبدا سلسله العبادات السلسله ديت اللي هيمشي فيها وهيجتهد فيها ان شاء الله هتبقى فتح عليه في ايمانه وفتح عليه في التزامه باذن الله سبحانه وتعالى واسال الله سبحانه وتعالى ان يسددنا فيها باذن الله سبحانه وتعالى فيعني يعني عايزين يا جماعه نشد ال... فيا جماعة جدول العبادات ده يا جماعة ده يعني يعني خطوة اولى في علاقة, في علاقة جادة مع الله سبحانه وتعالى الجدول لو انتوا بصيتوا يعني هتلاقوا ان احنا كاتبين فيه ان هو صورة من صحيفتك اللي هتتعرض على الله اسبوعيا شوف انت عايز صحيفتك يبقى شكلها ايه بقى ومكتوب فيه انك انت لو نجحت فيه الله سيقول عليك من فوق سبع سماوات تعمل عبد الجدول متقسم سبع عبادات الصلاة في جماعة تكبيرة الاحرام طبعا بالنسبة للنساء الصلاة في اول وقتها السنن الرواتب 12 سنة 12 ركعة رواتب يعني انتوا عارفينهم واللي مش عارفهم يسأل عنهم اي اخ من الاخوة اللي موجودة اذكار الصباح والمساء الصدقة قراءة الورد اليوم من القرآن اهم حاجة في ورد القرآن مش كميته اهم حاجة انك انت تكرر كل ايات الجنة والنار اللي بتقرأ وتكرر كل ايات عظمة الله اللي بتقرأ عايزين قلبنا يخرج مشحون من قراية القرآن قيام الليل ده طبعا قدر ما تستطيع ثبت لنفسك اللي تقدر عليه ركعتين مثلا قيام ليل وثلاثة وتر اربعة قيام ليل وثلاثة وتر تمانية قيام ليل قيام ليل وثلاثة وتر حسب قدرتك وعلى حسب قدرتك حاسب نفسك برنامج الشحن حضور الدروس والسماع شريط اليوم وحفظ القرآن يعني يعني اليوم اللي, اللي, اللي هتحضر فيه درس ممكن ما تسمعش شريط بس لو سمعت الشريط هيبقى احسن هيبقى احسن يعني يعني على قد ما نقدر يا جماعة ن- نركز في برنامج الشحن لانه اهم من برنامج العبادة وحفظ القرآن بالنسبة لحفظ القرآن يعني انا يعني كل ما اسأل واحد انت بتحفظ قرآن يقول لي لا او اه كنت بحفظ وبطل يعني يعني معظم ما بحفظش قرآن يعني في تحفيظات كتير جدا يا جماعة في تحفيظ في مسجد الصفا وفي تحفيظ في مجمع الرحمن وفي تحفيظ في مسجد السلاب هنا على ايد شيوخ يعني مش هتلاقي زيهم بره على الاطلاق فانا مش عارف يعني اعتقد ان التحفيظ هيبدأ جديا ان شاء الله من اول بكرة تحفيظ السلاب اللي هنا فانا مش عارف يعني يعني ال يعني موقف الشباب ايه بالظبط انتوا مش مصدقين ان حفظ القرآن بيقربنا من ربنا مش مصدقين ان هو هيثبتنا في طريق الدين ولا مش مصدقين ان هو يعلينا يا جماعة دي البداية الصح يا جماعة حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى والمجموع من 100 درجة تحت مكتوب في دايرة اضف لنفسك 20 درجة عند توزيع شريطين اسبوعيا لو وسعت الشريطين في اول الاسبوع او في وسط الاسبوع حط لنفسك العشرين درجة في كل الايام ليه لانك انت الشريطين دول انت قاعد في بيتك وهم قاعدين يتشغلوا سواء اديتهم لواحد بتاع ميكروباص بس تقول له على شرط انك تشغله سواء انك انت زي ما بدي بدي مصايف ويقول لك على شرط انك تشتغل طول الاسبوع ادي له الشريط وقول له على شرط انك تشغله طول الاسبوع يبقى انت كده ضمنت ان الشريط بتاعك شغال طول الاسبوع وهو يوافق فيعني عشان يبقى لنا جهد في الدعوه يا جماعه يبقى لينا جهد في الدعوة الى الله سبحانه وتعالى مكتوب زيارة اصحابك القدماء واهداهم شريط او كتيب ولو مرة واحدة اسبوعيا يعني حتة في غاية الاهمية في غاية الاهمية انا ما رضيتش ان انا اكتبها في عناصر الجدول عشان ما اشقش على بعض الناس انما يعني على الاقل يا اخي واحد من اصحابك القدماء زوره مرة او مرتين في الاسبوع حاول معاه ايه المشكلة ان احنا يبقى لنا جهد في الدعوة الى الله الجدول ده يتصور عشر نسخ كل واحد يتصور عشر نسخ خمس نسخ تعينهم معاك عشان تعملوا كل اسبوع يعني يعني احنا مش هنوزعه كل اسبوعين عشان تعملوا كل اسبوع ان شاء الله وخمس نسخ توزعهم على اصحابك عشان يبقى دعوة الى الله سبحانه وتعالى يعني ان شاء الله باذن الله انا معايا ثلاث مصاحف انا مش عايز اقول لكم مين اللي هيقوم الليل ومين اللي هيعمل ومين لا احنا مش عايزين حاجة يعني ايه تبقى حاجة ثابتة كل اسبوع هو ثلاث مصاحف بالعدد بس الموضوع بتاع الاسبوع ده صعب جدا جدا في حاجة اسمها اسبوع التحدي عارفين اسبوع التحدي اسبوع التحدي ده صورة مصغرة من حياة اسبوع من احد الصحابة يعني الصحابة لو جينا نشوف عبادتهم في اسبوع هنلاقي ان يعني صورة قريبة من الصورة اللي احنا هنقولها ان لمدة الاسبوع اللي جاي ده كله كل يوم يتقري ثلاث اجزاء من القرآن طبعا الكلام ده مش للجميع ده انا اللي هياخد المصاحف دي واللي عايز يقلدهم كل يوم لمدة اسبوع يتقري ثلاث اجزاء قرآن ويتصلى بعد العشاء مباشرة 11 ركعة قيام ليل ال 11 ركعة لو هتقرأ فيهم قرآن هتقرأ من الثلاث اجزاء يعني لو عايز تخلص الثلاث اجزاء في ال 11 ركعة انت حر عايز تخلص جزئين بالنهار وجزء منهم في قيام الليل انت حر عايز تخلص ال 11 ركعة من غير ما تقرأ فيهم قرآن من الثلاث اجزاء انت حر يبقى 11 ركعة بعد صلاة العشاء قيام ليل بعد صلاة العشاء محدش يقول لي قبل الفجر يصحى الظهر احنا بعد صلاة العشاء على طول يبقى ثلاث اجزاء قرآن و11 ركعة قيام ليل بعد صلاة العشاء والخمس فروض تكبيرة الإحرام لا تفوتك في المسجد في الخمس فروض والسنن الرواتب اللي 12 دي تصلوا معاها يبقى تكبيرة الإحرام في الخمس فروض ولا تفوتك السنن الرواتب و500 مرة على الأقل استغفار يوميا على الأقل 500 مرة بس بصيغ مختلفة مش استغفر الله استغفر الله استغفر الله لا بكل صيغ الاستغفار حد يا جماعة ياخد مصحف ويطبق الجدول ده الاسبوع ده لا اله الا الله احنا عايزين يا جماعة نص المصحف نص المسجد يرفع ايده معقول يا جماعة ما فيش غير آه، سبعة تمانية اللي رافعين ايدهم طبق البرنامج طيب اتفضل هذه مصحف لا لا لا لا لا ما ينفعش الكلام ده يا رجالة الركن اللي هناك ده كله كده ما فيش خالص لا اله الا الله والركن اللي هنا ده تطبق ال ان شاء الله طيب اتفضل يا ابن المصحف مفيش حد من ورا لا من ورا بقى طب الراجل ده في رافع ايده من اولها بقى فانا مش ه... اتفضل يا اخي جزاكم الله خير فيعني يعني اسال الله سبحانه وتعالى يا جماعه ان يعني ان يعيننا على طاعته وان يثبتنا على طريقه انه ولي ذلك والقادر عليه ومره اخرى فصيله ايه بي موجب AB موجب في يعني اهل المريض قدام المسجد يا جماعه ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا يعني صعب جدا ان ما يكون في الشباب او البنات دول ما فيش حد AB موجب يعني فيا ريت اللي AB موجب ي- يتورع وبفضل الله سبحانه وتعالى يعني الموقع آه، الموقع بتاعنا يعني بفضل الله سبحانه وتعالى خلاص اتفتح وان كان لسه ما كملش المشاريع بتاعته فالا انه خلاص بفضل الله اصبح آه، يعني ايه في جزء من الحاجات اللي فيه موجوده وموجود عليه الشرايط بتاعتي كلها يعني اللي عايز ينزل ي- يفرغ ش... ي- ي- ينزل الشرايط عنده ينزلها من الموقع الموقع يا جماعة سهل جدا جدا يعني يعني تدخل عليه في ثانية واحدة www dot كل المواقع اللي في الدنيا كده way to الله الطريق الى الله بس two مش T O two اتنين way to الله dot com في حاجة صعبة يبقى www.way2allah.com الموقع بفضل الله موجود عليه كمان شرائط الدكتور عبد الرحمن الصاوي آه، ما اعرفش سكات نزلت ولا لا لغايه دلوقتي موجود عليه شرايط بقى للشيخ محمد حسان و... يعني هتلاقوا عليه حاجات جميله ان شاء الله وان شاء الله نعمل عليه افكار غايه في الروعه باذن الله سبحانه وتعالى ولكن اما ربنا سبحانه وتعالى بس ييسر كده الواحد يفضى شويه آه، باذن الله يعني يعني جدول العباده بوصيكم بيه امانه في رقابكم امام الله سبحانه وتعالى وحفظ القران يعني اللي, اللي ما بيحفظش خلاص بقى يعني يبقى معانا هنا في المسجد ان شاء الله يعني خلاص اللي مش هيحفظ يبقى يجي ان شاء الله والموقع باذن الله سبحانه وتعالى آه، زي ما بقول لكم ان شاء الله هيبقى فيه كل اسبوع حاجه جديده وحاجات جميله جدا ان شاء الله وهنعمل على الموقع دوره علميه وهتبقى دوره جميله ومسابقه جميله ان شاء الله ولكن الكلام ده ايه يعني لم ياتي وقته بعد اني داع فامنوا اللهم اهدنا وارض عنا اللهم اهدنا وارض عنا وعلى طاعتك اعنا وعلى طاعتك اعنا وعلى قيام الليل اعنا وعلى صيام النهار اعنا وعلى ذكرك اناء الليل واطراف النهار اعنا وعلى تلاوة القرآن اعنا وعلى حفظ القرآن اعنا يا رب اعنا على طاعتك ليلا ونهارا يا رب اعنا على طاعتك سرا وجهارا يا رب املأ قلوبنا حبا لك وثقة فيك ويقينا بك يا ارحم الراحمين اللهم اجعل في دينك اجتهادنا اللهم اجعل في دينك اجتهادنا اللهم اجعل في دينك اجتهادنا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا تب علينا لنتوب اغفر لنا الذنوب تب علينا توبة نصوحة تب علينا توبة تبيض بها وجوهنا وتطهر بها قلوبنا وتطهر بها صحائفنا وتثبتنا بها على دينك حتى نلقاك تب علينا توبة ترضى بها عنا اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما اسرفنا وما انت اعلم به منا انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها صغيرها وكبيرها قديمها وحديثها اسلل سخيمة صدورنا اسلل سخيمة صدورنا يا رب انر لنا قلوبنا طهر لنا قلوبنا اصلح لنا قلوبنا اشف لنا قلوبنا زكي لنا قلوبنا اقمنا على دينك اقمنا على مرادك منا اقمنا على مرادك منا يا رب ما لنا غير عونك نتبلغ به رضاك يا رب ما لنا غير توفيقك نتبلغ به هداك اشرح لنا الصدور يسر لنا الامور اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين ولا مغيرين ولا مبدلين برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب ثبت قلوبنا على دينك يا رب اعنا على انفسنا يا رب ايما عبد منا او امة منا له ذنب لا يقدر ان يترك فاعنه على تركه يا رب العالمين وايما عبد منا او امة منا في قلبه شهوة لا يقدر على علاجها فطهر قلبه منها يا رب العالمين يا رب تب علينا من الخطايا ومن الشهوات ومن الشبهات يا ارحم الراحمين ارحمنا يا ارحم الراحمين ارحمنا يا ارحم الراحمين ارحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك